يطلبها علما ويتابع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن رب تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع آي الذكر الحكيم من سورة الأعراف من الآية الثانية والخمسين إلى الآية السابعة والخمسين من نفس السورة النهاردة عندنا في سورة الأعراف من الآية 52 حتى الآية 57 زي ما متعودين بندي التعليقات على الصفحة ثم أشرع في التلاوة ثم أتلقى وأسعد باتصالاتكم آه النهاردة عندنا في صفحة اليوم وطبعا احنا اتفقنا مع بعضنا في الحلقة السابقة في حلقة رواية ورش الاثنين الماضي ان كم اتمنى ان احنا نبقى مجهزين ومعلمين بالقلم الرصاص على بعض الكلمات كالتقاء الهمزات كالهمزة المبدلة أو ما فيه الفتح والتقليل على سبيل المثال أو لو ميم جمع وراها همزة فنعمل صلة ميم الجمع لورش عن نافع تعالوا سويا نشوف النهاردة هنتمركز على إيه في صفحة النهاردة أول حاجة يهمني في صفحة النهاردة عندي فرش واتفقنا مع بعض ان احنا طالما ان احنا بنتدارس القراءات سويا يبقى لابد ان نتعرف على مصطلحين هامين المصطلح الأول ألا وهو مصطلح الأصول والمصطلح الثاني ألا وهو مصطلح الفرش مصطلح الأصول كما تحدثت عنه من قبل اتكلمت عنه قبل كده إن الأصول ما هي إلا عبارة عن دراسة القاعدة القواعد الخاصة بالرواية اللي بنقراها اللي بنسميها التجويد أحكام التجويد بتاعت الرواية نفسها طيب أما الفرش فهي كلمات تنفرد بها الرواية أو تنفرد بها القراءة دون قياس على قاعدة يعني ملهاش قاعدة ملهاش قاعدة تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده فين الكلام دوت في الحقيقة في الآية الأخيرة في الصفحة الفرش في الآية الأخيرة في الصفحة نعم قول الله تبارك وتعالى خلي بالكم فاتحين مصاحفكم معايا وقلم رصاص في ايدينا عشان بعد كده لما تلقى اتصالاتكم تبقوا انتوا بتأدوا معايا فاهمين بنعمل ايه في الآية 57 اللي هي الآية الأخيرة في الصفحة قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته طبعا احنا شايفين قدام عينينا ان الباء مضمومة والشين ساكنة في الحقيقة ورش عن نافع بيجعل الباء نون خلاص بيجعل الباء ايه نون طيب وهتفضل النون دي لما تتقلب لباء الباء دي تتقلب لنون معذرة لما تتقلب الباء دي النون هتتضم زي الباء نعم طب والشين هتفضل على حالها ساكنة؟ لا الشين كمان هتضم يعني معنى ذلك أن قرأ ورش هذه اللفظة بنون وشين مضمومتين يعني هتقرأ نشورا بين يدي رحمته نشو نشو نشورا بين يدي رحمته ماشي الكلام ادي اول كلمة النهاردة بتقابلنا اخر كلمة في الصفحة اخر كلمة في الصفحة كذلك نخرج الموتى لعلكم ها حفص بيقول تذكرون يعني الذال مشددة ولا مخففة ما هو احنا طالما ان احنا ناس خلاص بقى ابتدينا نتدرج للقراءات خلاص ابتدينا نحتك بعلم القراءات لازم يبقى في ايدينا شوية مصطلحات نشتغل بيها لما نلاقي على الحرف شدة بنسميه حرف مشدد طب ولو الحرف ما عليهوش شدة يبقى اسمه حرف مخفف يبقى عكس التشديد الايه التخفيف طب يبقى اذا تذكرون قرأ حفص طبعا بتخفيف الذال طب ورش بتشديد الذال تذكرون تذكرون خلاص يبقى ورش هيشدد الايه الذال يبقى عندنا كلمتين في الايه ديت الكلمه الاولى نشورا بين يدي رحمته وعايزكم انتوا بتأدوا عليا لو سمحت تتمموا حركات الضم انا باكد اهو ما حدش يقول لي نشرا خلاص ويسكنني الشين لا انا عايز الشين تتضم كويس نشو نشو نشورا بين يدي رحمته كذلك كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون طيب ده بالنسبة لباب الفرش أما بالنسبة لباب الأصول أولا هنتمركز في صفحة النهاردة عندنا كتير همزات ساكنة في صفحة النهاردة وإحنا عارفين إن لما يقابلنا همزة ساكنة حاجة من اتنين ملهمش تالت لما يقابل يقابلنا همزة ساكنة همزة عليها السكون بتاعنا اللي احنا عارفينه حاجة من اتنين يا ورش يقلبها حرف مد بنسميه إبدال بنسميه إبدال لأنه هيقب- يقلبها أو يبدلها من همزة لحرف مد يا إما ورش ملوش فيها م- ملهمش تالت الهمزة الساكنة دي لو أنا جت قدام عيني همزة ساكنة حاجة من اتنين يا ورش يبدلها حرف مد يا إما ملوش فيها طب كم همزة ساكنة في صفحة النهاردة وإيه اللي ورش ليه فيه وإيه اللي ملوش فيه تعالوا معايا كده جئناهم ولقد جئناهم بكتاب ادي اول همزه ساكنه اولا عشان اعرف ورش ليه فيها ولا ملوش فيها ابص للحرف اللي قبل الهمزه الساكنه جئناهم الحرف اللي قبل الهمزه الساكنه مين شاركوني الجيم صح كده طيب هل الجيم من الحروف السبعه اللي انا قلت عليها قبل كده فاكرين انا قلت سبع حروف ياء تاء نون تاني ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل سبع حروف سبع حروف ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل ماشي الكلام طب الجيم من السبعة اللي أنا قلتهم دلوقتي ها لا يبقى ورش ملوش فيها ماشي الكلام الكلام واضح جدا يبقى جئناهم هقراها زي حفص طيب تعالوا مع بعضنا ورحمة لقوم ها يؤمنون همزة ساكنة برضو قبل ما أقول أبص على الحرف ياء ده أنت لسه قايل الياء منهم من السبعة هم آه يبقى ورش ليه فيها طيب أدي كده عرفت إن ورش يبدلها طيب كلمة يبدلها دي هبدلها إيه يا ألف يا واو يا ياء لازم أختار طب مين اللي يقول لي أنهي في التلاتة الحركة اللي قبل الهمزة طب اللي قبل الهمزة ايه ضمة فيناسب الضم الواو يؤمنون وقيسوا على ذلك ماشي هل ينظرون إلا التاء منهم تاويله يومه ياتي برضو الياء منهم تاويله شوف شوفوا الكلام سهل والله بس احنا بس لو ركزنا شوية هنلاقي ورش ما فيش اسهل منه خلاص طيب ايه تاني عندنا في باب الهمزات كده ما عندناش همزات هتقابلنا تاني في الصفحة الهمزات تعتبر في اول ايتين طيب ايه تاني هيقابلنا هيقابلنا بقى شغل الراءات بالمرة عشان ما انساهاش في قول الله تعالى في الآية التانية نمرة 53 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمله ها غيرا ولا غيرا ها غيرا طب ليه هترقق الراء دي مفتوحة ده احنا واخدين في حفص واخدين في حفص لكن ما خدناش في ورش حفص حاجة وورش حاجة تانية حفص لما يفتح اما تقابله راء مفتوحة هيفخم واحنا مغمضين لكن ورش تبقى مفتوحة وقبلها ياء ساكنة قبلها ياء ايه ساكنة اهو شوفوا الراء المفتوحة قبلها الياء ايه ساكنة اهي السكون واضح اهو يبقى نرقق واحنا مغمضين غير غير الذي كنا نعمل طيب او لو جالنا راء مفتوحة او مضمومة وقبلها كسر حرف تحته كسرة برضه هنرقق زي ايه قد خسروا في نفس سبحان الله في نفس الآية السطر الأخير فيها قد خسروا وكأن سبحان الله الأحكام النهاردة قريبة من مع بعضها في نفس الآيات قد خسروا ماشي الكلام طيب ايه اخر حاجة النهاردة عندنا الالفاظ اللي هيبقى فيها فتح وتقليل عشان مش عاوزنا النهاردة ننساها عدوا معايا الالفاظ اللي فيها الفتح والايه والتقليل هل الآية الأولى فيها فتح وتقليل؟ لا هل الآية الثانية أنا ماشي أهو معاك أهو كأني باصص في المصحف زي زيكم بحضر أهو زي زيكم الآية 53 ما فيهاش حاجة الآية 54 آه ثم استوى استوى الألف مرسومة على ياء يبقى فيها فتح وتقليل أقول استوى أو استوي يفتح يقلل بمزاجي والله لو انتوا زي ما متعودين أو زي ما أنا بقرأ بجمع البدلات كلها يبقى هفتح واقلل اجيب الاوجه كلها طب لو انا هختار وجه واحد حد هيتصل عليا مثلا يقول لي انا هقرا بقصر البدل وعلى فكره انا عايز كمان معلومه مهمه نضيفها النهارده مهمه قوي عايزين بقى ننشط المصطلحات مع بعض النهارده ازاي حد هيتصل يجي يقول لي يا شيخ انا هقرا بقصر البدل هقرا بتوسط البدل هقرا باشباع البدل هثلث البدل يعني ايه اللي يتصل عليا وانا ب- ب- بلقي عليه السلام يقول لي هقرا بوجه كذا ليه عايز انشط المصطلحات عايز المصطلحات دايما على طول شغاله معانا ماشي طيب طب استوى هقصر البدل هعمل ايه في استوى هفتح لان القصر ما يمشيش معاه الا فتح طب هوسط هقلل طب هشبع نصيب الاسد افتح واقلل هثلث يبقى الاثنين استوى استوي ماشي الكلام طيب ايه تاني هيقابلنا ايه تاني هيقابلنا عندنا آخر سطر النهاردة في الصفحة كذلك نخرج الموتى الموت برضو زي استوى ماشي الكلام بعد كده عندنا لو مرينا مع بعضنا طبعا حكم النقل معروف همسك الهمزة أشيلها خالص واخد حركتها انقلها على الساكن بس بشرط عشان أعمل نقل الهمزة لازم أما همش- همشيها الهمزة دي مش عاوزها أخد الحركة اللي عليها هوديها لمين؟ هوديها للحرف اللي قبلها فلازم الحرف اللي قبلها يبقى ساكن لان ما ينفعش احط حركه على حركه وكان بالظبط ينفع انا اسكن مكان في ناس ساكنه ما ينفعش اسكن مكان خالي او خالي بقى عشان انطق الخاء صح اسكن مكان خالي خلاص لكن ما اسكنش مكان مشغول خلاص او النقل كده عشان انقل حركه الهمزه لازم اوديها لساكن مكان فاضي خلاص لكن ما اروحش مكان مشغول خلاص طيب النقل اللي عندنا فين النقل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض اه هنا ينفع النقل لان الهمزه قبلها اللام ساكنه والارض ايه تاني عندنا مسخرات بامر الا له الخلق والامر برضو اه تمام كده ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب ولا تفسدوا في الارض كل ده نقل اخر حاجه إصلاحها تغليظ اللام لأن اتفقنا مع بعضنا إن اللام في ورش بتغلظ بس بشرط إن اللام تبقى مفتوحة الأمر التاني يكون قبلها يا طاء يا أختها الظاء يا الصاد ثلاث حروف يبقى اللام تغلظ بشرط إن اللام نفسها تبقى مفتوحة وقبلها إما حرف من ثلاثة الطاء وأختها مين؟ الظاء والحرف الثالث بتاعهم هيبقى الصاد الثلاث حروف دول يا يبقوا مفتوحين زي اللام يا يبقوا سواكن طب ما هو الصاد جت ساكنة واللام مفتوحة يبقى هغلظ وانا مغمض اظن كده انا يعني اقدر اقول فصصت صفحه النهارده خلاص هأدي بإذن الله تعالى وبعدين هسعد باتصالاتكم إن شاء الله وما تنسوش أنا عايز منكم تتصلوا إن شاء الله وببلقي السلام هنقرأ بوجه كذا أو كذا أو كذا أو هنثلث البدن نبدأ التلاوة طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق الحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن رب ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون بارك الله فيكم دي كانت ال- ال- الآيات بقى النهارده آه، في انتظارات اتصالاتكم بس عايز أأكد على آه، شيء مهم جدا آه، في آيات اليوم آه، عندنا أقل السحابة أقل السحابة عندنا في كلمة أقلت سحابة التاء مع السين التاء مع السين عايز أخلص حرف التاء من حرف السين حرف التاء من حرف السين يعني سبحان الله هي الآية الأخيرة فيها شغل الآية الأخيرة فيها شغل مش شغل الأوجه بتاعت ورش لا شغل أداء شغل الأداء اللي احنا متعودين عليه يعني ما ينفعش ما ينفعش إن أنا وأنا بقرأ حتى إذا أقل السحابة كده أنا أضغمت التاء في السين كده أنا أضغمت حرف التاء في السين وفي الحقيقة التاء تظهر عند السين أقلت سحابة لازم أخلص التاء من السين طيب نتلقى الاتصال الأول طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد
أنا أحمد آه، اتفضل يا أحمد ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى هدى هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية إنه لا يحب المعتدين بارك الله فيك يا أحمد أحسنت طيب معنا الحاجة صباح السلام عليكم يا حاجة صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاك وبركاته الله كل الخير يا شيخ محمد الله يكرمك على يا حاج هذا العلم ال- الفياض من حضرتك الله يكرمك يا حاجة صباح آه، أبدأ من فين حضرتك ابدأي لي بقى م- إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا لا حاجة صباح نعم عايز بين الصلة الصغرى يطلبه حاضر. يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد ها؟
إصلاحها التشكيل في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشورا لا، مش بين قوي.
يدي رحمته حاجة صباح نعم.
مش عايز أضم قوي نشو نشورا بين حاضر وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقناه لق- حتى إذا أقلت سحابا ثق- ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون بارك الله فيك يا حاجة صباح معنا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الله يكرمك ربنا يجازيك خير واجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله آمين يا رب العالمين آمين يا رب آه، أبدأ من أي آه إن شاء الله من مطلع الصفحة آه، إن شاء الله سأقرأ بالتوسط البدل تمام اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم
طيب على- أقول على ملاحظة اتفضل آه، آه، خلي بالك من الإخفاء ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تا- تاويله يقول يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا لا خلي بالك الراء مرققة كويس بس الخاء ملهاش دعوة قد خسروا قد خسروا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بارك الله فيك يا أم محمد أحسنت معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت وردة الآية كم؟
آه، ابدأي من الآية الرابعة والخمسين إن ربكم الله الذي خلق السماوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بارك الله فيك يا أخت وردة أحسنتي بارك الله فيك معنا هاجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا هاجر أه هقرأ بتنفيذ البدل هتثلثي البدل إن شاء الله طيب ابدأي من أول الصفحة ولقد جئناهم بكتاب حاضر يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام ثم حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين الله يكرمك يا هاجر بارك الله فيك يا هاجر طيب معنا الحاجة زينب السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب ربنا يبارك فيك يا رب الله يكرمك يا حاجة أي زينب كلام والله يا شيخ محمد في قاموس اللغة العربية لا ي- يوفيك حقك ربنا يسترك يا حاجة زينب والله العظيم الله يسترك يا حاجة زينب بس ها.
رواية ورش دي عايز عايزة قلب سليم يعني مش قلب معطوب ربنا يكرمك يا حاجة زينب الله يسترك ويرضى عليكي يلا نقلي مقطع يا شيخ محمد حاضر ابدأي من أول إن ربكم الله بحب الآيات دي قوي المتوالية دي كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أي أنا نسيت أقول لحضرتك بالتوسط تمام في ستة في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه بس لبلد حاجة زينب نعم الإخفاء سحابا ثقالا سحابا ثقالا سق- سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل فأخرجنا به من كل الثمرات طب أقول لك على حاجة كمان كده في الأداء خلي هو بالك النفس مقطوع النهارده قوي على فكرة ال- أ- أ- بس عايز أقول لك على حاجة صغيرة خلي بالك من السواكن ما تحركيهاش ما تقوليش فأخ فأخرجنا
فأخرجنا اه خلي الخاء تجري معاكي فأخ- فأخرجنا به من كل الثمرات مم.
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله يفتح عليكي ربنا يكرمك طيب معنا الأخت سهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت جزاك الله سهام خيرا على الشرح يا سيدي الله يكرمك يا أخت سهام آه، ابتدي حضرتك من الأول ولا إن- منين؟
إن شاء الله من مطلع الصفحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون طبعا أنت ما قلتيش في بداية الاتصال آه، هتقري هقرأ إن شاء الله بتوسط البدن أيوه كده يلا
هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل بس عايز أبين الراء شوية ترقيقة غير غير الذي كنا نعمل تمام قد خسروا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار رقق الهاء يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره خلي بالك من الراء مسخرا مسخرات بأمره مم.
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ورش سهلة ولا صعبة إن شاء الله سهلة مع حضرتك الله جزاك يسترك الله خيرا بارك الله فيك الله يكرمك معنا أخونا الطيب من تونس السلام عليكم يا طيب مرحبا يا سيدي الله يطيب انفاسك جزاك الله عنا شيخنا الفاضل الله يبارك فيك سيدي الله يكرمك يا أخي الله الكريم يسلمك من فضلك سيدي الكريم آه، روايه خلف خلف عن حمزه نعم ال- المد ال- المد ال- المد البدل الف الف واحده أي عن نعم طريق الف بقدر واحده أي نعم بقدر ألف واحد بارك الله فيك جزاك الله خير سيدي الفاضل الله يبارك فيك آه، ابدأ بقى من أول إن ربكم الله إن ربكم الله نعم سيدي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله لا، رب متو- العالمين يا طيب نعم سيدي آه، تبارا بين الراء الراء مفخمة نعم نعم نعم سيدي.
بين هذه الراء نعم سيدي تبارك تبارك الله رب العالمين هكذا سيدي نعم أحسنت
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين أنت أردت أن تبين كيفية الوقف على رحمة نعم نعم سيدي نعم زي, زي ما كده قال الإمام محمد بن الجزري ورحمة الزخرف بالتاء زبرة بالتاء. نعم، لعراء نعم.
في روم هود الله يبارك.
كاف البقرة الله بارك الله يبارك.
فيك يا طيب الله يبارك فيك سيدي الله يجزيك عنا كل خير الله أحسنت يا طيب بارك الله الله يبارك فيك فيك سيدي.
جزيت خيرا طيب معنا متولي السلام عليكم يا متولي السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام يا متولي نقرأ منين ابدأ بقى ادعوا ربكم تضرعا وخفية حاضر.
هتقرأ بوجه ايه
آه، زوج الإشباع يلا تفضل حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نفرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا خيرا جزاك يا متولي معنا الحاج عطيات السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاج الله عطيات يخليك الله يخليك انا بقى حظي يلا النصيب فين وفين والله ما يعني آه، ربنا بيكرمني بال ان هي اتجمع الله يكرمك يا حاج بس انا ما عطيات حضرتش الحلقه من اولها هقرا كده واشوف حضرتك الله المستعان بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى هدى ورحمة لقوم لقوم يؤمنون طيب انت هتقري البدل اتنين ولا اربعة
ت- لا أقرأ الأحسن أربعة مش كده؟
حلو لان طيب.
ده هيميز ورش يبقى لما نقف على علم هدى آه ن- ما نقفش عليها بالفتح نقف بالتقليل على علم هدى على علم هدى لما اوصلها ما فيهاش حاجة بقى حاضر يلا على علم هدى ورحمة لا هدى للقوم- هدى هدى ورحمة لقوم يؤمنون طيب هل ينظرون لا، حاج عطيات.
إلا- نعم آه، خلي بالك يؤمنون ورش ما يقولش يؤمنون يؤمنون ايوه كده يلا طيب.
لقومي حاضر معلش أصل أنا بقول لحضرتك ما ح- حضرتش من أولها لا على مهلك خالص حاضر هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم طيب ي...
هل ينظرون إلا تاويله اه برضو هنا فيها تقليل لا، تاوي...
إبدال.
تاويله إبدال اه تاويله مم.
هل ينظرون, هل ينظرون؟
إلا تاويله حاج عطيات نعم خلي بالك معايا ه- أقرأ بحفظ طيب نعم أقرأ بحفظ لا زي ما انت طيب هل ينظرون خلي بالك بس من التشكيل حاضر. هل ينظرون إلا تاويله تم...
يو- بس بيني بس بيني الهاء تاويله تاويله نعم طيب. يوم يأتي تاو...
نفس القضية تا- برضه نعم يوم ياتي تاويله يوم يأتي تاويله و- تاويله تأويله لا لا الهمزة اتشالت صح اه تاوي التشكيل زي ما هو بقى تاويله تأوي... تاويله اه يقول يقول الذين نس... نسو... نسوه نعم زي ح- حفصة عادي طيب معنا اتصال آخر طيب الس- السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاج أم إبراهيم نقرأ منين؟
آه، اقرأي إن شاء الله من أول ولقد جئناهم بكتاب من أول الصفحة نعم من أول الصفحة أو حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على بكتاب.
علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون طب أنت هتقري بحفص ولا بورش نعم بتقري بحفص أم بورش حفص طيب هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق لا من قبل أنا عايزك بس تخلي قد بالك من الغنى جاءت رسل ربنا بالحق مم.
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فنعمل غير غير ونع- فنعمل, فنعمل غيره.
غير الذي كنا نعمل مم.
قد خسروا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله بس الذي خلي خلق بالك ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم في استوى ستة- على العرش يغشي الليل النهار حاج ام ابراهيم نعم عايزك بس تخلي بالك عشان بس لما اقول على حاجة ان ربكم الله تاني قوليها واحدة واحدة حاضر إن ربك ربك ربكم كده إن ربكم الله ايوه كملي بقى وصلي الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس حثيثا حثيثا لا اضغمي والشمس اضغمي وال- حثيثا لا اسمعيني اسمعيني نعم.
حثيثا خش في الواو حاضر حثيثا والشمس كده ايوه كده طيب ده كان آه، معانا اخر اتصال في حلقه النهارده آه، عايز اذكركم ان شاء الله ان الحلقه القادمه آه، هي الحلقه الاولى من آه، من الشهر القادم ان شاء الله لابي جعفر المدني الحلقه القادمه ان شاء الله هي الحلقه الشهريه آه، لابي جعفر المدني باذن الله تبارك وتعالى وهنتناول فيها ال- الربع ال- الثالث احنا كنا قبل كده قرانا الربع الاول وقرأنا الربع الثاني والحلقة القادمة اللي هي الحلقة الشهرية بتاعتنا لأبي جعفر هنقرأ ال- الربع الثالث من سورة البقرة أتامرون الناس بالبر ماشي بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا هذه الدنيا ساعة كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وما ننساش تلاوة شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلو